أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فاني اسال الله تعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما والا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ذكر الفاكهي في كتاب اخبار مكه عن محمد بن علي انه قال اذا اردت ان تودع فات الملتزم فقل اللهم على دابتك حملتني وفي بلادك سيرتني حتى اوردتني حرمك وامنك وقد كان في حسن ظني بك ان تكون قد غفرت لي ورحمتني فان كنت غفرت لي ورحمتني فازدد عني رضا وقربني اليك زلفى وان كنت لم تغفر لي فمن الان قبل ان ينأى عن بيتك داري فقد حان انصرافي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به فاللهم قد اصطفيتنا بالاسلام واسمعتنا القران ومننت علينا بالصيام والقيام والوقوف بين يديك يا رحيم يا رحمن وحسن ظننا بك ان تكون قد غفرت لنا اجمعين مع ما كان منا من تقصير وتفريط نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فان كنت قد غفرت لنا ورحمتنا فازدد عنا رضا وقربنا اليك فليس لنا رب سواك ندعوه فقربنا اليك يا رب وان كانت الاخرى فامن علينا الان قبل ان تنأى انفسنا عن طريقك دلوقتي يا رب قبل ما تزوغ قلوبنا قبل ان يتسلل الى انفسنا الياس يا رب امن علينا الان بمغفرتك وبان تعتق رقابنا هذا حسن ظننا بك يا رب اللهم انا لا نرغب عنك ولا نستبدل بك فنسالك اللهم الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فما ظنك بربك هذا موضوعنا في هذه الليلة يا جماعة ما ظنك بربك بالله تظن ان ربنا غفر لك قول لي على ايه دي اشكال ربنا يغفر لها تظن ان ربنا غفر لك ان ربنا رحمك ان ربنا اعتق رقبتك من النار ليه لا اما انفسنا فنذمها ولا نحسن الظن بها نسيء الظن بانفسنا احنا ما نستاهلش بس هو بر رحيم كريم جواد يعفو عن كثير انا عايز اسمعك الايه دي وتسمعها معايا باذن قلبك ربنا وصف خليله حبيبه ابراهيم فقال وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين ما ظنك برب العالمين شوف يقول ايه اذ جاء ربه وانت هتيجي ربنا بايه اذ جاء ربه بقلب سليم سالم من الشرك سالم من كل العيوب جاء ربه بقلب سليم قلب يسلم من اي حاجه قطعه بينك وبين ربنا هو ده حبيب الرحمن جاء ربه بقلب سليم شوفوا بقى غيرته إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون غيران غيران على ربنا بيحبه حبه ملأ قلبه حبه بيسرف كل حاجة في وجدانه فغيران انت كمان غيران ولا المعنى ده لسه ما دخلش القلب فيقول لهم فما ظنكم برب العالمين ظنكم بايه ظنكم ان انتوا تبقوا على طريق الانحراف والزيغ والضلال ظنكم يعمل معكم ايه ظنكم ايه لو اتيتموه تائبين خاضعين مخبتين ظنكم يعمل معكم ايه رب العالمين رازقهم ومليكهم ومدبر امورهم رب العالمين فما ظنكم برب العالمين ذكر ابن الجوزي في كتاب الثبات عند الممات وللحديث أصل في صحيح ابن حبان وغيره بإسناد صحيح عن أبي النضر أنه قال قال لي واثلة ابن الأسقع ده واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه واثلة ابن الأسقع قال قدني إلى يزيد بن الأسود أحد التابعين الصالحين المعروفين فإنه قد بلغني أنه ألم به أنا سمعت أنه تعبان وعيان وفي مرض الموت فقدته خدت بعضي ورحت معاه فدخل عليه وهو ثقيل وقد وجه وقد ذهب عقله الراجل في لحظات الاحتضار فنادوه فقلت إن هذا وثلة قد جاء فمد يدك فجعلها في كف واثلة قال له هات ايدك راح ماسك ايد واثلة ده صحابي وأخذ يدعجها على صدره مسك ايده وايه ويعملها على صدره كده ومر على وجهه ومر على فيه فقال له واثله هو بيعمل كده ليه قال له بركه يد صافحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له واثله الا تخبرني عن شيء اسالك عنه هو ده السؤال اللي انا عايز اسالك عليه النهارده كيف ظنك بالله تبارك وتعالى فقال أغرقتني ذنوبي عامل ذنوب متلتلة عملت ذنوب تقيلة قوي بعيد قوي وأشفيت على هلكة وشكلي كده خلاص الموت بيني وبينه خطوات ولكني أرجو رحمة ربي فكبر واثلة الله أكبر الله أكبر وكبر أهل البيت بتكبيره وقال الله أكبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء قالوا معنى أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء القاضي عايز يقول معناه أنا عند ظن عبدي أن أغفر له فسأغفر له ظنه أن أقبل توبته فسأقبل توبته أن أجيب دعوته فالمعنى إنك تبقى ترجو وتأمل في عفوه سبحانه اوعى اوعى الشيطان يأتيك الآن يجي وييأسك من رحمة ربك إياك فهذا سوء الظن بالله اوعى يتسلل لنفسك الظن السيء بالله في ايه واحد اليأس والقنوط وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين انك تيأس من رحمة ربنا انك تظن ان ربنا لن يغفر لك اوعى يتسلل لنفسك المعنى ده ابدا قد تأتي بذنوب كالجبال لو أتيتني بقراب الأرض ذنوب ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي اوعى تيأس اوعى تسيء الظن بربك قالوا كمان من سوء الظن بالله إنك تعتقد ان ربنا لن يثيب المحسن ويعاقب العاصي ان ما يبقاش معنى الاخره في حياتك ده اساء الظن ربك عدل مش ممكن هيساوي بين محسن طائع وبين مسيء عاصي ما لكم كيف تحكمون ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون من سوء الظن بالله انك تعتقد ان الله لا يقبل تضرع من دعاه ربنا يقبل دعاء كل احد بس هي القبول على مراتب اما ان هو يعجل له دعائه اما ان هو يكفر له بها سيئات اما انه يدخرها له يوم القيامه وساعه يوم القيامه ما تعرف الجايزه بتاعتك كانت قد ايه كنت تقعد تقول مش عايز الرزق اللي انا خدته في الدنيا انا قعدت ادعي اقول يا رب خمسة جنيه و... وعروسه و... وعربيه وكلام فاضي ما نفعتش القصه دي خالص انا كنت دعيت ربنا في حاجه عادي ما كنتش عايز انا العروسه خالص في الدنيا هو ده فهذا من سوء الظن انك تعتقد ان ربنا يخيب ظن عبده الذي ساله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان من سوء الظن بالله إنك تظن أن ربنا لن ينصر دينه ولن ينصر أولياءه وأن أعداء الإسلام دول هيقعدوا يتسلطوا علينا طول العمر وأن المسلمين دول عمرهم في حياتهم ما هيشوفوا عز ولا تمكين هذا سوء ظن برب العالمين بل ظننا بك يا رب أن ترحمنا فأنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد يخاف ويترعب وما يقدرش يقول بس يا رب انقذني من النار مش عايز جنة وما يطمعش ان هو يدخل جنة من شدة العقاب والمعنى بقى اللي احنا عايزين نقف عنده ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد والرحمة بتسبق الغضب فالرحمة أعلى عشان كده احنا عايزين النهاردة نحسن ظننا بربنا هيرحمنا إن شاء الله وهياخد بإيدينا إن شاء الله ليه لا هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا سفيان الثوري كان يقول ما أحب أن حسابي جعل لوالدتي ما أحبش أن أمي هي اللي تحاسبني ربي خير لي من والدتي ربنا أرحم علي من أمي فربنا هو اللي يحاسبني إنما أمي لا والمعنى ده مذكور في سير السلف ذكر البيهقي في كتاب شعب الإيمان عن رجل يدعى أبي غالب قال كنت أختلف إلى الشام في تجارة كنت بروح أطلع الشام أتاجر هناك فإذا فيها رجل من قبيلة قيس من خيار الناس رجل طيب كنت أنزل عليه ومعنا ابن أخ له مخالف لأمري الراجل عنده ابن أخوه طالع فالت ما بيسمعش كلام ينهاه ويضربه فلا يطيعه فمرض الفتى الولد مرض فبعث إلى عمه فأبى أن يأتيه تعالى أنا تعبان قال له لا لا لا أنت وأخذ يسبه ويلعنه فأبو غالب بيقول فأتيته أنا به حتى أدخلت قلت له ما يصحش الولد تعبان تعالى نروح نزوره فأدخلته عليه فأقبل عليه يشتمه أول ما دخل عليه برضه اداله البقين ويقول أي عدو الله الخبيث ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ده أنت ماشي مع بنات وأنت بتاع مخدرات وأنت بتاع كذا كان عندهم مخدرات يقول أي حاجة ماشي كده يعني انت فالت مش نافع فقال ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا قال أفرغت يا عم خلصت اللي عندك يا عم قال نعم بصوا بقى الولد قال أرأيت لو أن الله دفعني إلى والدتي ما كانت صانعة بي لو ربنا خلى حسابي على أمي هتعمل فيها إيه الوالدة وحنان الأم وعاطفة الأم هتعمل معاك إيه قال إذا والله كانت تدخلك الجنة قال فوالله إن الله أرحم بي من والدتي طلع بيفهم فقبض الفتى الولد مات في مرضه ده فخرج عليه عبد الملك بن مروان الخليفة الراجل يبدو أنه هو كان من وجهاء الشام يعني فخرج عليه عبد الملك بن مروان وعمه هذا فبيقول أبو غالب فدخلت القبر مع عمه واحنا قاعدين بنعمل له القبر وبنسوي القبر وقعت لبنة اللبنة وقعت فبالتالي فتحوا لها شوية علشان خاطر يظبطوا القبر اللحد عارفين البقيع اللحد بيتلحد كده بطريقة معينة فبدأ يفتح ففوجئ الرجل وقال والله ملئ قبره نورا وفسح فيه مثل مد البصر بص لقى القبر من تحت بقى نور سبحان الملك بإيه؟ بحسن الظن بالله وذكر أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان عن ثابت البناني أن كان شاب رهق رهق دي عارفها معناها إيه اللي جاي منها مراهقة رهق دي في اللغة معناها السفيه الضايع التعبان أي حاجة يعني كان شاب به رهق يعني ماشي ماشي مش تمام فكانت أمه تعظه فتقول يا بني إن لك يوما فاذكر يومك يا ابني انت ليك يوم قيامة يا ابني هيجي لك يوم إن لك يوما فاذكر يومك فلم تزل به إلى أن نزل به أمر الله فأكبت عليه أمه فجعلت تقول يا بني الولد خلاص في السكرات فأمه مسكاه وقعدت تقول له أنا يا ابني كنت بقول لك قد كنت أحذرك مصرعك قد كنت أحذرك وأقول لك إن لك يوما فاذكر يومك قال يا أما إن لي ربا كثير المعروف وإني لأرجو ألا يعدمني اليوم بعض معروفه وأن يغفر لي قال ثابت فرحمه الله بحسن ظنه بربه في حالته تلك وغفر له هو ده ما ظنك برب العالمين انه يرحمنا ان شاء الله على ما فينا من قصور وعيوب ما ظنك بربك ظننا ان يغفر لنا وان كنا عنه لغافلين مقصرين بس اصله سمى نفسه باسمين من 99 غفار وغفور غفار يغفر الذنوب القليلة الكتيرة غفار وغفور يغفر الذنوب التقيلة الكبيرة فربك غفار غفور سبحانه فظننا أن يغفر ذكر ابن أبي الدنيا ليه كتاب ارجعوا له لأنه يعتبر مادة الموضوع بتاعنا ده منه كتاب اسمه حسن الظن بالله حسن الظن بالله ذكر قصة ان برضه شاب كان مسرف على نفسه فاحتضر فقالت له أمه أي بني توصي بشيء يا ابني قول أي حاجة نفسك في حاجة عايز توصي بحاجة قال نعم خاتمي لا تسلبني الخاتم اللي في ايدي ده ما تشليهوش من ايدي خليني ادفن بيه خاتمي لا تسلبني فإن فيه ذكر الله عز وجل لعل الله أن يرحمني به قال فمات فرؤي في المنام فقال أخبروا أمي أن الكلمة قد نفعتني والله وأن الله قد غفر لي ما ظنك برب العالمين ظننا بك يا رب أن تجود علينا بالخير هو في أكرم منك إحنا وإحنا في الحرم كده وتبص يا نهار أبيض كل دول دول أعبد منك اللي أرق منك قلبا أكثر منك عملا إحنا عندنا ناس هناك في الحرم واحد جالي على يوم 24 بيقول لي أنا مقصر مالك أنا جيت هنا من يوم واحد وقلت أنا ناوي أختم 15 ختمة كل يومين ختمة النهاردة 24 وقربت أخلصهم بس الواحد كان عايز يقرأ كل يوم 20 فمش قادر أجيب 15 تقول لا لا لا أنت ما تنفعش خالص في الموضوع ده هو كده كل دول أعبد منك كل دول أحسن منك عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت احنا ما ننفعش فما فيش بقى إلا السكة دي إنا نحسن الظن بك يا رب يا رب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فيعني في واحد من الصالحين دول احنا بنتمحك فيه يعني بالمرة هي كده ما فيش سكة أنت أكرم يا رب من أن ترد هؤلاء بغير ذنب مغفور وسعي مشكور انت اكرم يا رب اجود يا رب روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا اله غيره لا يحسن عبد بالله الظن الا اعطاه ظنه وذلك بان الخير في يده هو انت يعني لما تطلب ايه يده سحاء الليل والنهار لا تنفد خزائنه على كثره الرد لو ادى الناس كلها كل اللي هم عايزينه يبقى كأنك بالظبط كده حطيت صباعك في البحر وطلعته ايه اللي خرج منه حتى القطرة دي ترجع تاني مفيش حاجة يعني هو ده بحر فيض ربك وعمر ربك ما يكون بخيل ربك الكريم الجواد سبحانه ابن أبي الدنيا بيقول أن أعرابي مرض فقيل له إنك تموت انت خلاص هتخلص قال إلى أين يذهب بي أنا رايح فين قالوا إلى رب العالمين رايح على ربنا قال فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا عنده طب وإيه المشكلة طالما رايح عند ربنا الكريم انتوا زعلانين ليه شفتوا المعنى جميل وعظيم ازاي ظننا أن يجود بالخير علينا ظننا أن يتجاوز عن سيئاتنا فمن أحق بالعفو منه شوف ربك يقول ايه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم كده الدنيا ظلمة كده هتصيبنا المصائب والابتلاءات الشديدة بما كسبت أيدينا بس راح خاتمها قال ايه ويعفو عن كثير قال علي ألا أخبركم بأرجى آية في القرآن عايزين تعرفوا أرجى آية في القرآن هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال لي قال لي إن المصائب كده بتكفر السيئات في الدنيا فإذا عاقبه الله في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانيا في الآخرة يبقى هي أرصة الودان في الدنيا وخلاص ويعفو عن كثير تعلق بعض الأعراب بأستار الكعبة فأخذ يقول اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم قاعد بستغفر وبرضه بعمل الذنوب ده خبث مني يا رب وإن ترك الاستغفار مع علمي بسعة عفوك عجز ولو سكت وقلت ما أنا أنا بتاع ذنوب ومعاصي ومش هنفع كده ما ينفعش فأنا كده أبقى عاجز مع سعة عفو ربي ومع علمي بجميل صفاته فكم تتحبب إلي بالنعم تنزل لي نعم عشان أحبك عشان أتقرب ليك عشان أقبل عليك مع غناك عني ولما أطيعك مش هتزيدك حاجة طاعتي لا تزيده طاعتنا ولا تنقصه معاصينا وأتبغض أنا إليك بالمعاصي مع فقري إليك يا من إذا وعد وفى وإذا توعد تجاوز وعفى أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم أدعوك رب كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجا أني أرجو عفوك يا رب ما لي وسيله إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم يا رب عفوك الذهبي في كتاب الكبائر بيقول ينادي مناد يوم القيامة من قبل العرش أين فلان باسمه واسم أبيه إشمعنى ده في واحد هيتنادى عليه باسمه واسم أبيه ويقال أين فلان أين فلان فلا يسمع أحد ذلك الصوت إلا وتضطرب فرائسه كل واحد يقول له هو أنا طيب هو أنا كان اسمي إيه كده يعني ما هو ما فيش بقى مين ده اللي بيتنادى عليه ده من قبل العرش في الموقف الرهيب ده فيقول الله عز وجل لذلك الشخص أنت المطلوب هلم إلى العرض على خالق السماوات والأرض يعرف أنه هو اللي هيروح فيشخص الخلق بأبصارهم الناس تقعد تبرق إيه ده والكل يتوجه تجاه العرش ويوقف ذلك الشخص بين يدي الله عز وجل انتم متصورين الموقف لو احنا واقفين كده في طابور وبعدين اتندى على واحد في وسط الناس دي كلها ايه ده هو عمل ايه ده اكيد ده عمل عملة سودة اكيد ده هيروح في ستين الف سلامة مين ده فالناس كلها واقفة وده هيقترب من عرش الرحمن فيلقى الله عز وجل فيلقي الله عليه من نوره فيستره عن الخلق هي دي يرخي عليه كنفة الناس كلها كده يروح ربنا ستره عشان يبقى الحساب بينه وبينه بس ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يا لو تتخيلها دلوقتي في خيالك انت واقف قدام ربنا مفيش حد تاني وماسك صحيفة أعمالك وربنا بيقررك على ذنب ذنب يا رب عفوك يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب فيوقف هذا العبد فيقول له ربه عبدي أما علمت أني كنت أشاهد عملك في دار الدنيا؟ انت ما كنتش عارف ان انا كنت شايفك انت ما كنتش عارف انني اسمع وارى الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يقول له انت ما كنتش عارف ان انا شايفك فيقول بلى يا رب فيقول الله اما سمعت بنقمتي وعذابي لمن عصاني محدش قال لك ان في نار ما حدش قال لك ان في عذاب قبر ما حدش قال لك ان في اهوال حشر ما حدش قال لك ان في ابتلاءات شديده تنتظر من عصى الله فيقول بلى يا رب عارف فيقول الله اما سمعت بجزائي وثوابي لمن اطاعني ما عرفتش ان اللي هيطيعني حجمع عليه سعادة الدنيا والآخرة يعيش في الدنيا راضي مطمئن هانئ ويعيش في الآخرة في رغد الجنة ما كنتش عارف كده فيقول بلى يا رب فيقول الله يا عبدي عصيتني وبرضه عملت ذنوب فيقول يا رب قد كان ذلك أيوة عملت فيقول الله فما ظنك اليوم بي فيقول العبد أن تعفو عني فيقول الله تحققت أني أعفو عنك أنت موقن أن أنا مفيش حد غير اللي هيعفو عنك ومفيش حد غير اللي هيغفر لك فيقول نعم يا رب لأنك رأيتني على المعصية وسترتها علي الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيامة فيقول الله قد عفوت عنك وغفرت لك وحققت ظنك خذ كتابك بيمينك فما كان فيه من حسنة فقد قبلتها وما كان فيها من سيئة فقد غفرتها فأنا الجواد الكريم الله حبيتوه يا جماعة دخل في قلوبكم جمال صفاته يا ناس حسيتوا قد ايه عفوه قد ايه كرمه قد ايه فضله فما ظنكم برب العالمين يا رب انا نحبك ونحب نبيك ونحب دينك ونحب اولياءك ونحب ان ينصر دينك ويمكن له في الارض فيا رب بفضلك علينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة في كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا ذكر قصة أحد الشباب في حال احتضاره يقول شهر بن حوشب أردت غزاة قلت أطلع أجاهد في سبيل الله وكان لي ابن أخ مسرف على نفسه فكرهت أن أخلفه فقلت أغزو وأخذه معي فقفلنا طلعنا فمرض مرضا شديدا بيقول فكأني نمت فدخلت بعض تلك الصوامع دخلت بيت كده وقمت فيه أصلي فانشقت الصومعة فدخل ملكان أبيضان وملكان أسودان فقعد الأبيضان عن يمينه دخلوا وكأن الولد موجود وميت وهو أصبح بعد كده لقى فعلا الولد مات فبيقول لقيت ملكين جم عن يمينه وملكين أسودين عن شماله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فلمسه الأبيضان بأيديهما فقال الأسودان نحن أحق به ملائكة الرحمة بتتخانق مع ملائكة العذاب ملائكة الرحمة حطت إيدهم عليه عشان هم دول اللي يقبضوا روحه وجم ملائكة العذاب قالوا له لا ده بتاعنا ده عايش طول الوقت بعيد عن ربنا ده طول الوقت بتاع ذنوب ومعاصي فقال الأبيضان كلا ده بتاعنا فأخذ أحد الأبيضين أصبعيه فأدخلها في فيه فقلب لسانه دخل صباعه ومسك لسانه وقعد يقلبه فقال الله أكبر نحن أحق به قوما لقد كبر تكبيره يوم فتح للمسلمين بلدة أنطاكيا سمع إن المسلمين ربنا فتح عليهم فأول ما عرف بالخبر قال الله أكبر فرحا بنصر الله فخرج حوشب فنادى من أراد أن يحضر جنازة رجل من أهل الجنة فليحضر جنازة ابن أخي وخلاص بقى خدها في الرؤية اللي عايز يجي يحضر واحد من أهل الجنة ويصلي عليه يجي يصلي فأصبح الناس يقولون جن حوشب إيه يا عم إلا ده ده تعبان ده ده, ده بتاع الذنوب والمعاصي ده اللي هيبقى من أهل الجنة فقال حتى ذهبوا به إلى الأمير فبعث إليه فذهب إلى الأمير فقال ما كان من رؤياه هذه فصلى عليه قوم كثر وصلى عليه الناس أجمعين بإيه؟ فرحوا بنصر الله ظننا بك يا رب ألا تجمعنا مع أعدائك في دار واحدة إحنا والكفار إحنا اللي كانوا بيسبوك واللي كانوا بيقولوا فيك واللي كانوا بيعتقدوا فيك اعتقاد لا يليق احنا وهم نبقى في دار واحدة يا رب ظننا بك ألا تجمعنا مع أعدائك في دار واحدة روى ابن أبي الدنيا عن علي بن بكار أنه سئل ما حسن الظن بالله إيه حسن الظن قال ألا تجمعك والفجار دار واحدة حسن الظن به إنه ما يدخلناش النار معاهم هو ده حسن الظن دعا رجل بعرفات فقال يا رب لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا بقى يا رب بعد ما عرفتنا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا رب ما تعذبنا بالنار ثم بكى وقال يا رب لا أتصور أن تفعل بعفوك عفوك أعظم يا رب ثم بكى وقال لئن عذبتنا بذنوبنا لنجتمعن مع أقوام طالما عاديناهم فيك احنا كنا بنكرههم احنا ما كناش نحب انه يبقى ده ديننا ما نبقاش معاهم يا رب قال الخليل إبراهيم اللهم لا تشمت من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك ندخل النار فيقولوا اهو احنا وانتوا زي بعض سيدنا عمر لما كان يقرا الايه دي ايه واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت حلفوا بالله العظيم ان مش هيحصل بعث ان مفيش يوم القيامه فسيدنا عمر كان يقول ايه ونحن نقسم بالله العظيم جهد ايماننا ان الله سيبعث من يموت اتراك تجمع بين اهل القسمين دول بيحلفوا انه مفيش قيامه واحنا بنحلف بالله العظيم ان في قيامه احنا الاثنين نستوي أتراك تجمع بين أهل القسمين فحسن الظن بك يا رب ألا تجمعنا معهم في دار واحدة يا جماعة ليه نحسن الظن بالله عايز أديكم أسباب لماذا نحسن الظن بالله ليه لازم نحسن الظن بالله هو حسن الظن بالله ده ايه حكمه يعني فرض ولا مستحب ولا مباح ولا ايه رأيكم مكروه حرام حرام نحسن الظن بالله حسن الظن بالله واجب يجب عليك أن تحسن الظن بالله لو عرفت الله الله أمرنا بذلك هاتوا لي آية في القرآن تدل على أن حسن الظن بالله واجب قال الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال سفيان الثوري أحسنوا أي أحسنوا الظن بالله شفت دي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يعني أحسنوا الظن في الله طب في السنة بقى ظاهرة الدليل من السنة قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله نهيه يبقى ما ينفعش تموت إلا وإنت حسن الظن بالله رب العالمين فنحن نستجيب لأمر ربنا فنحسن الظن فيحيي قلوبنا مش قلوبنا ميتة وتعبانة وبنشتكي الأمرين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وربنا دعانا ان احنا نعمل ايه نحسن الظن به فيحصل ايه تحيي قلوبنا يبقى اول حاجة بنحسن الظن ليه لان ربنا امرنا ان احنا نحسن الظن به اتنين نحسن الظن في الله حتى نتعبده بأسمائه وصفاته الجميلة ما انت لو مش هتحسن الظن في الله يبقى عمرك ما عرفت يعني ايه عفو يعني ايه رحمة يعني ايه جود يعني ايه كرم يعني ايه انعام يعني ايه حياء يعني ايه يعني ايه يعني ايه من صفات الجمال صفات ربك مش ربنا قال قلت لكم الآية دي المرة اللي فاتت قلنا حل اللغز بتاعنا حل الغفلة وحل طبع القلب والمشاكل اللي احنا عايشين فيها دي ربنا ليه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ما لهم دول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام دول مش نافعين خالص مثلهم مثل الحيوانات والعياذ بالله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وهي الغفلة وما احنا قاعدين صاحيين نايمين بنشتكي من ايه من الغفلة طب نحلها ازاي يا رب الكلمة بعدها بقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اللي هيعرفني هيعرفني بأسمائي وصفاتي لا في غفلة لا في طبع قلب لا في أذن لا تسمع وعين لا تبصر اعرفني بس بأسمائي وصفاتي وأول أسماء وصفات لو قعدتوا كده تشوفوا ال 99 اسم تلاقوا أغلب الأسماء هي صفات الجمال 70 80% من الصفات صفات جمال والباقي صفات جلال يعني برضه الجانب بتاع الرجاء أعظم من جانب الخوف فعشان كده احنا عايزين نتعبد ربنا بايه باسماء وصفاته فنحسن الظن في الله عارفين الحديث حديث الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اصاب ذنبا فقال يا رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي قال له ربه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي بص الكلمه اللي انا عايز امسك فيها ايه علم عبدي ان له ربا يغفر انت عارف ان هو مفيش حد هيغفر لك غيره عارف كده موقن بكده خلاص قد غفرت لعبدي عرف اهم حاجه انه يعرف اهم شيء ان هو يعرفني لو عرفني خلاص ابراهيم بن ادهم بيقول كنت في ليله كنت اطوف وكانت ليله مطيره مظلمه كنت بطوف حول البيت والليله دي كانت مطره وظلام شديد القمر مش طالع فوقفت عند الملتزم الملتزم ده اصله قصه تانية تحت الباب تلاقي نفسك تحت الباب كده وقعد تقول له يا رب من تحت الباب أنا على بابك يا رب ما تردني ألوذ بك وألجأ إليك يا رب يا رب على عتبة بابك يا رب افتح لي أبوابك افتح لي أبواب رحمتك افتح لي أبواب فضلك فواقف عند الملتزم فقلت يا رب اعصمني حتى لا أعصيك أبدا يا رب ما أعمل ذنب في حياتي يا رب ما أعمل معصية في حياتي فهتف بي هاتف سمع صوت يا إبراهيم تسألني العصمة وكل عباد المؤمنين يطلبون مني ذلك فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولمن أغفر أم الحغفر لمين لو كلكم عملتوش ذنوب لو أنكم لا تذنبون لأتى الله بقوم يذنبون حتى يغفر لهم يا لو نعرفه لو نتقرب منه قال أبو العباس بن سريج حكى إنه رأى في مرض موته في منامه كأن القيامة قامت وإذا الجبار سبحانه يقول أين العلماء قال فجاءوا ثم قال ماذا عملتم فيما علمتم قالوا يا رب قصرنا وأسأنا اتعلمنا وما عملناش باللي احنا اتعلمنا به قال فأعاد السؤال كأنه لم يرضى الجواب وأراد جوابا غيره فقلت أما أنا فليس في صحيفة الشرك أما أنا فما عنديش حاجة إلا أن أنا كنت موحد بك يا رب بس أما أنا فليس في صحيفة الشرك وقد وعدت أن تغفر ما دونه وانت قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك قال فاذهبوا به فقد غفرت لكم ومات بعد ذلك بثلاث ليال قال بكر بن سليم دخلنا على الإمام مالك في العشية التي قبض فيها ليلة موته فقلنا يا أبا عبد الله كيف تجدك حاسس بإيه قال لا أدري ما أقول إلا أنكم ستعاينون من عفو الله ما لم يكن لكم في الحسبان هو خلاص في السكرات كده قدمه على أبواب الدار الآخرة فبيقولوا له أنت حاسس بإيه قال لهم مش عارف أقول لكم إيه خلاصة علم الإمام مالك في اللحظة دي بقى قال لهم أنتوا هتروحوا على رب كريم قوي عفو قوي ستعاينون من عفو الله ما لم يكن لكم في الحسبان وذكروا قصة جميلة انه واحد كان بتاع خمرة بيشرب بقى وعايش الدور وعنده غلام فقال له يا غلام خذ أربع دراهم واشتري لنا فواكه فمر الغلام بمجلس أحد الصالحين منصور ابن عمار وهو يسأل لفقير شيئا الراجل داعية من الدعاء من الصالحين فقاعد بيقول يا جماعة مين يديني أربع دراهم وأدعو له أربع دعوات واخدين بالكم فالغلام لما سمع أربع دراهم وأربع دعوات راح مطلع الفلوس وراح مديها للرجل الصالح فقال منصور ماذا تريد يلا انت عايز ادعي لك بايه قال له اول واحده ان اتخلص من سيدي أول حاجة خلصني من الراجل ده فدعا منصور أن يخلصه من سيده قال والأخرى الدعوة رقم اثنين قال أن يخلف الله علي دراهمي ما أنا عايز فلوس لحسن هرجع أقول له هيمسكني في رقبتي فإن ربنا يبعت لي الأربع دراهم دول تاني قال ثم الأخرى قال أن يتوب الله على سيدي إن ربنا يتوب عليه قال والأخرى آخر واحدة قال أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم فدعا منصور أن يغفر الله له ولسيده وللقوم فذهب الغلام إلى سيده فقال لما أبطأت عني تتأخرت فين فين الفكر فقال فقص عليه القصة قال له حصل كذا كذا كذا كذا طبعا هو الأولانية ما قالهالوش كده بقى قال له سألت الله أن يعتقني مش أن أتخلص من السيد فقال أما الأولى فقد سألت لنفسك العتق فاذهب فأنت حر الراجل برضه فاق طلع جدع يعني لما فاق الثانية قال له إيه أن يخلف علي الدراهم قال له خد أربع تلاف درهم الثالثة أن يتوب الله عليك قال قد تبت إلى الله قال له والله أنا تبت أما الرابعة فهذه للواحد ليست إلي هغفر لك إزاي مش بإيدي دي قال فبات تلك الليلة فرأى في المنام كأن قائلا يقول له أنت فعلت ما كان إليك أفتراني لا أفعل ما كان لي يا يا كريم عفوك يا رب اللهم إنا نحبك فلا تردنا من مجلسنا هذا إلا وقد رضيت عنا أجمعين نحن نحسن الظن بالله لأننا موقنون بصدق وعد الله ربنا بيقول وعد وربنا لا يخلف الميعاد لا يخلف وعده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة مش قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له وعدنا أنه لو صمنا هيغفر لنا صحيح صيامنا تعبان بس يا رب تقبله على ما كان فيه صحيح قيامنا كله سهو وبنروح لغاية آخر بلاد المسلمين ونرجع تاني بس اهو يا رب بوقفنا بس الوقفة دي حتى تجاوز عن النقصان يا رب صحيح بنذكر وقلوبنا غفلة بس ملناش غيرك يا رب يتقبل هذه الأعمال على ما فيها لو عرضناها على أي حد هيردها إلا أنت تقبل اليسير وتعظمه فاحنا نحسن الظن في الله لأن احنا موقنين بأن ربنا هيدينا وأن ربنا هيمكن لينا في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الأمر الرابع والأخير نحن نحسن الظن في الله عشان ندخل جنة الرضا أصل أنت لو تحسن الظن في الله وبتدوق المعاني اللي احنا قاعدين ندوقها دي المعاني الجميلة دي هيبقى في قلبك أي زعل من ربنا تزعل منه وتبقى شايل وتقول ليه تعمل معايا كده وليه ما ادتنيش وليه ما جوزتنيش وليه ما ادتنيش وليه وليه وليه, وليه اوعى يكون في قلبك حاجة من دي اوعى يكون الشيطان بيلعب بذرة التسخط يرميها في قلبك ويقش بيها اللي هو عايزه بعد كده من المعاصي والذنوب ما خلاص ما انت مش نافع ما خلاص ما انت كذا ما انت كذا ما انت كذا قول له لا لا لا لا اخسأ يا العين ليه رب رحيم يعفو ويغفر ويتوب عليه مهما بلغت ذنوبي معصية ربنا هيتوب عليا إن شاء الله اوعى يدخلها في قلبك فيبقى جواك كده حاجة تبعدك عن ربنا امبارح مكالمة طيرت دماغي السلام عليكم عليكم السلام ابويا طردني من البيت عشان انا عايز البس الحجاب عشان انا مش عايز البس الحجاب انا سمعتها غلط في الاول الكل بيقول العكس طب وانت مش عايز تلبسي الحجاب ليه كده بكرهه ما بحبوش كده طب بالراحه انا رحت قعدت عند مش عارف مين من قرايبنا فهي مش عايزه تقعدني بتقول انا متاثمه هي كده اثمه قلت اخش عليها باللين والكلمتين الحلوين بقول لها لو انك بتحب شخص اه ايه له يا أخ؟ هو أنا- ونفسك يبقى شريك حياتك اه وطلب منك انك تتحجبي تردي كلمة حبيبك قالت لي اه ده انا شرطي ان اللي يتجوزني لازم ما يلبسنيش حجاب قلت لها استرنا يا رب طب بالراحه طيب طيب انت بتحبي ربنا اه طيب ربنا بيحب الحجاب انت تكرهي حاجه ربنا بيحبها قالت لي والله مش اول ولا اخر باللفظ كده قلت اخش من سكه تانية ما هي مش نافعه سكه الحب والموده والرقه مش جايه خالص قلت لها الحجاب ده فرض قالت اه طب وانت تقابلي ربنا وانت مش عامله الفرض اللي ما تلبسش الحجاب تبقى على كبيره من الكبائر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتبرجات هن المنافقات تبقى كبيره وكبيره دي تقيله قوي انت عارفه يعني ايه كبيره ما علينا ما علينا قلت ما فيش الا سكه بقى التلطيش قلت لها بقول لك ايه لو حصل لك بلاء في حياتك لو عشت ضنك في حياتك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا لو ما وفقتش في حياتك فستذكرون ما اقول لكم ساعتها هتفتكر ان في واحد في يوم من الايام قال لك وحذرك ان اللي انت بتقوليه ده يستوجب غضب الرب في السماء فاتقي ربك فيما بينك وبين نفسك سكتت وهمدت بس قفلت السكه في الاخر خالص ايه المشكله هي في ذره تسخط طلعت في الاخر خالص ان البيئه الاهل لا دينيين والمصيبه السوداء الاب كان بيتفرج مع البنت على افلام اباحيه والبنت عندها 17 18 سنه قول لي دي تروح فين انا لله وانا اليه راجعون فبيبقى في القلوب حاجة من رواسب ذنوب من رواسب تربية خطأ من رواسب حاجات اتملت القلوب فبيبقى القلب فيه شيء قاطع بينه وبين ربنا أصححه ازاي أداوي قلبك ازاي إلا بترياق ودواء حسن الظن بالله إن أحبه وأحب قربه وأتعرف عليه وأعرف يعني إيه ربنا برحمته وكرمه وفضله يمكن المعاني دي لما تدخل القلب تصحح المسار فتدخل جنة الرضا النبي بيقول كده ذاق طعم الإيمان يحس بالجمال والطعم اللي مفيش بعده ولا قبله من رضي بالله ربا وامتى هيرضى عنه لما يعرفه صح عشان كده نحن نحسن الظن في الله أخيرا عايز بقى أصحح مفهوم خطر قوي اللي يسمع الكلام ده كله وما يحبش ربنا وما يشتغلش تبقى مشكلة كبيرة في فرق بقى ما بين حسن الظن والغرور اللي هو ياه ده ربنا كريم قوي وغفور قوي ورحيم قوي اعمل بقى وعيش وقضيها واعمل اللي انت عايزه وفي الاخر خالص هتروح على رب كريم غفور واحد قال كده وكثر ما استطعت من الخطايا اعمل يا عم ادي الذنوب كتير ادي وكثر ما استطعت من خطايا إذا كان القدوم على كريمي يا صلاة النبي أحسن اعمل الذنوب زي ما انت عايز وعيش واعمل اللي انت عامله خلاص ربك هيغفر لك كلام طبعا ما فيش ولا الهوى وفي بعض الخزعبلات الصوفية بعض الناس بيقول لك مش عارف مين دخلوا عليه لقوه بيزني فقال لهم ده من أولياء الله الصالحين قال لهم ازاي قعدوا يجروا وراه مشوا لقوه ماشي على المية فقالوا الله ده ماشي على المية ده بجد من الأولياء راحوا قالوا له احنا كده حصلت حاجة في دماغنا الراجل كان بيزني قدامنا وبعد كده جري على المية تيجي ازاي قال لهم إن الكريم إذا وهب ما سلب الله أكبر بس خلاص إذا اداله يعمل اللي هو عايزه إيه ده بقى ده اسمه أنا مش عايز أقول ده اسمه استهزاء بالله إن الواحد يقضيها زي ما هو عايز خلاص بقيت من أولياء الله الصالحين خلاص واعبد ربك حتى يأتيك اليقين خلصت جالك يقين ما- بطل بطل عبادة إيه ده آه والله هذا غرور وكثر ما استطعت من الخطايا والتاني يقول لك التنزه من الذنوب جهل ان انت ما تعملش ذنوب ده انت تبقى جاهل قوي انت جاهل بسعة عفو الله اعمل ذنوب كتير علشان بعد كده ربنا يعفو عنك فهذا هو المغتر السلف بقى قالوا ايه رجاؤك لرحمة من لا تطيعه حمق اذا كنت بترجو ان ربنا يغفر لك وانت قاعد مصر على المعاصي ده ما يبقاش عارف حاجة عن ربنا امال انا بتكلم على مين انا بتكلم على الواحد اللي بيذنب ان نفسه بتغلبه والشيطان بيخليه فكلنا بنقع في الذنوب دي بس بعد كده أول ما يعرف ربنا يهم ويبقى عايز يكسر نفسه في الطاعة عشان عرف يعني إيه رب وعرف يعني إيه رحمة بقى أنت ترحمني بعد اللي أنا عملته ده كله قول لي أعمل إيه أعمل إيه أصلي حاضر أصوم أذكر أتعلم أقرأ قرآن أحفظ قرآن اللي أنت عايزه يا رب هو ده هو ده المعنى فيبقى في فرق يا جماعة ما بين الإيه حسن الظن والغرور حسن الظن عايز تعرف الفرق هي الكلمة المشهورة لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل لو أنت بتحسن الظن يبقى أنت هتشتغل ربنا سمى اللي يرجو رحمته اللي هو بيحسن الظن بإيه قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنما المغرور اللي هو هيقعد ويقول لك ربنا هيغفر لي وربنا هيتوب عليا ولا يهمك هو ده الفرق ما بين الأمرين عايز تعرف انت محسن الظن ولا لا لو صرت اكثر ثقة في الله وما بتتوكلش وما بترميش حملك الا على ربنا يبقى انت بتحسن الظن لان انا دلوقتي هدخل اعمل ما اعملش الناس بتقول لي مش عارف ايه استخير واعقلها واتوكل وادخل في العمل ثقة في الله ان ربنا مش هيضيعني انا دايما لما يجي حد يقول لي عندنا مشاكل في البيت وانت عارف ومش عايزيننا نروح مسجد ومش عاملين كذا واللي بتقول لي بيعذبوها عشان الحجاب واللي كذا واللي كذا اقول كلمه واحده عارفين كلمه هاجر قالت له آه الله امرك بهذا هو ربنا امرك بالحجاب اه ربنا امرك بالصلاه ربنا قال لك صلي في مسجد ربنا قال لك حسن خلقك ربنا قال لك التزم بشرعه اه اذا لن يضيعنا يبقى هيضيعني انا احسن الظن فيه امال المشاكل اللي بتحصل دي ليه بيظبطك بيهذبك عشان تبقى اذ جاء ربه بقلب سليم هو الموضوع كله كده احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون لازم هتحصل شويه ليه فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين عشان تعرف انت صادق في توبتك وعايزه بجد ولا لا وهتصبر وهتصابر وهتقول له ماليش غيرك يا رب ان كانت الدنيا كلها انا لا عايز اب ولا عايز ام ولا عايز اخ ولا عايز اخت ولا عايز الدنيا كلها بس انت ترضى عني هو ده فليرضى عني الناس او فليسخطوا من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس اشبع بيهم خليهم ينفعوك ومن ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونه الناس تلاقي الناس تقول والله يا جدع ومن ساعة ما التزم بقى أخلاقه كويسة وبقى طيب وبقى مش عارف إيه ما شاء الله عليه والناس تحبه حبه في السماء فخلصت هو ده الطريق ينادي في السماء أن أحببت فلان فأحبوه فيبسط له القبول في السماء وفي الأرض يبقى لو أنا محسن الظن في الله يبقى هتوكل على الله أعرف حاجة كمان إن أنا في كل بلاء أستخدم الدواء ده بعض الصالحين بيقول إيه استعمل في كل بلية حسن الظن في الله هذا يكشفها وانا فيها كده اقول ايه لا لا لا اكيد ان الله يبتلي ليهذب لا ليعذب مش مبتليني والله علشان خاطر يخلص عليا ليه يا عم لو عايز دلوقتي يموتك ويهلكك ويعني يتعمل فيك يا عم مش محتاجه اكتر من كن واقل من كن كمان فهو بيعمل معايا كده ليه يبتلي ليهذب عايز تعرف انت محسن الظن في الله ولا لا لو انك بدات تخاف منه شوفوا المعنى اه ما اللي يحبه قوي قوي قوي قوي يخاف من ايه بقى ان القرب ده يبعد عنه يخاف ان قلبه يلتفت عنه عارف لما يقول لك الوصول الى القمه سهل لكن المحافظه عليها هي كده قربت قوي بس لو بعدت عنه فطول الوقت ابقى خايف يا رب ما ابعد عنك يا رب ما تحرمني لذه قربك ولا تحرمني منك ولا تحرمني من طاعتك ولا تحرمني من حلاوه الايمان بك هو ده فيخاف ألا يبلغ ذلك أريدها في الختام أثر ليه أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإسناد فيه مقال إن عبد أمر به إلى النار العبد اتحاسب كده رايح فين إلى النار فلما وقف على شفير النار التفت لما وقف على شفير النار قعد إيه يبص شماله ويمين فقال الله ردوه تعالى مالك أظلمك عبادي الملائكة كتبت حاجة غلط أظلمتك أنا تجنيت عليك ما اديتكش حقك قال لا يا رب لكن ما كان هذا ظني فيك فغفر الله له وأدخله الجنة هو المعنى ده ما كان هذا ظني فيك أنا أقول أن هذه المحاضرة تأجلت سنتان ونصف في يوم من الأيام كنت بدي محاضرة لمجموعة شباب عن معرفة الله وبعد كده في نفس الأسبوع رأت زوجتي رؤية إن الشيخ العريفي بيطرق علينا الباب وهي بترد عليه من الخارج فقال لها قولي لفلان سلامت يعني أحسن الظن في الله فأنا تأولتها في حاجة تانية خالص إن العريفي دي معرفة الله وإن المحاضرة كانت معرفة الله وإن ربنا يأمرني أن أصنع محاضرة عن حسن الظن فيه فها أنا قد لبيت النداء فأسأل الله القبول أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا